السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني الحقيقة وحشتوني جدا ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على خير كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وربنا يجمعنا دايما على الطاعة ويجمعنا في الآخرة مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء أدينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم رحنا للنبي صلى الله عليه وسلم فلقيناه ماشي على مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ثاني اثنين إذ هما في الغار سيدنا أبو بكر ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفجأة دخلوا على عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود أول مرة كان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا عبد الله بن مسعود في اللحظة ديت كان بيرعى الغنم لرجل من المشركين فالنبي قال له يا غلام هل عندك من لبن قال إني غلام مؤتمن أنا ما أقدرش أدي لك لبن لأن أنا غلام مؤتمن على الشياه ديت قال له طب هل عندك من شاة لم ينزع عليها الفحل يعني عندك شاة صغيرة لم تبلغ ما بتنزلش لبن خالص قال له عندي قال له طب اديني اديني الشاة ديت فأحضر الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم فوضع النبي يده المباركة صلى الله عليه وسلم على الشاة فامتلأ الضرع بال... فامتلأ الضرع باللبن فجيء بإناء فامتلأ الإناء باللبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وشرب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ثم قال النبي للضرع اقلص فعاد الضرع لا ينزل لبنا أبدا فابن مسعود تعجب واستغرب ماذا يصنع هذا الرجل المبارك صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم علمني مما تصنع كان لسه ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم قال له علمني مما تصنع فوضع النبي يده على صدر ابن مسعود وقال إنك غليم معلم يقول ابن مسعود فذهبت إلى النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وأخذت من فم النبي سبعين صورة لا ينازعني فيها أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت بركة عظيمة على عبد الله بن مسعود أنه يأخذ سبعين صورة كاملة من القرآن من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان كده لقاء الليلة بعنوان النبي وبركات السماء صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبدأ اللقاء بسؤال مهم قوي هي البركة راحت فين يا جماعة آه سؤال مهم قوي والله الناس بتقول احنا مش حاسين بأي بركة في حياتنا كنا بنسمع عن البركات ديت أيام أبائنا وأجدادنا كان أيام أبائنا وأجدادنا مش هنروح بعيد مش هنقول بقى حتى على أيام النبي صلى الله عليه وسلم على أيام أبائنا وأجدادنا كان يعني لو لو الأب سنه كبير كده كان يقول لك ده أنا كنت عايش زمان في أيام الأربعينات كان ما شاء الله كان المرتب 3 جنيه كنا بناكل ونشرب وبندفع أقساط وبنجوز بناتنا وبنتصدق كمان وبنيه وبنكفل يتامى ب 3 جنيه النهارده اللي بياخد 1000 جنيه يستحق زكاة المال شوف البركة بقت عاملة ازاي عشان كده تعالوا نبدأ لقاء الليلة النبي وبركات السماء صلى الله عليه وسلم عايزين نشوف سلفنا الصالح البركة كانت في حياتهم عاملة ازاي والبركة كانت موجودة ليه أصلا وعايزين نسأل نفسنا البركة كيف تعود إلينا مرة أخرى طب السؤال الأول هي البركة بتكون في إيه؟ البركة في حاجات كتيرة جدا البركة في العمر البركة في الصحة البركة في العلم البركة في الوقت البركة في الأكل البركة في الشرب البركة في الزوجة البركة في الأولاد البركة في حضراتكم البركة في كل حاجة في الدنيا كل شيء في الدنيا ممكن تكون في بركة وكل شيء في الدنيا ممكن تتنزع منه البركة يا رب يرزقنا وإياكم البركة بفضل الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا حاجتين همت ولو أن أهل القرى آمنوا وات... أصل لو آمنوا واتقوا بقى أولياء خلاص لأن ربنا قال كده ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وذكرهم بصفاتهم مش بأسمائهم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون يتقون شوف احفظ اللفظ دي الذين آمنوا وكانوا يتقون هنا في الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا هم الاثنين برضو إيمان والتقوى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لما كان في إيمان وتقوى كان في بركة ولما يرجع الإيمان والتقوى هيكون في بركة بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا وإياكم الإيمان والتقوى اللهم آمين يا رب العالمين تعالوا نشوف أول حاجة البركة في العمر طبعا أعظم إنسان على وجه الكون منذ آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كان في في حياته بركة في العمر هو مين؟ صلى عليه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حبيبنا المصطفى يا جماعة في خلال 23 سنة ربنا أكرمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في خلال 23 سنة وصل الإسلام لكل هؤلاء الناس وأسلم على إيده أكثر من 100 ألف صحابي وتعلمهم على يد النبي الخير والتقوى والإيمان والعلم والحلم والتقوى والخلق وكل شيء جميل في الدنيا دي كلها تعلموه من الحبيب المصطفى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة قدر يصنع جيل عظيم جدا يقول صاحب الظلال رحمه الله ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم صنع من فكرة الإسلام شخوصا ثم حول بالإيمان ثم حول بالإسلام إيمانهم عملا ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم ولقد نسخ عشرات النسخ من المصحف بل مئات بل ألوفا ولكنه لم ينسخ على بمداد من الحبر على صفحات الورق وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم قدر النبي صلى الله عليه وسلم يحول أناسا كانوا يعني يعني كانوا يعني ناس بسطاء جدا جدا ناس بدو أعراب ناس لا يعلمون شيئا كانوا يعبدون الأصنام كانوا يشربون الخمر كانوا يؤيدون البنت وهي صغيرة وكانوا يفعلون الأفاعيل ومع ذلك حولهم إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خير جيل وجد على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين جيل الصحابة تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسلم على وجه الأرض إلى يوم القيامة كل هؤلاء في ميزان حسنات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذا في خلال 23 سنة قدر إن هو يكون جيل الصحابة اللي كملوا المشوار وجي من بعد جيل التابعين ثم تابع التابعين ثم نحن إلى يوم القيامة وأهل العلم الذين ورثوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس بركة على وجه الأرض يأتي من بعده مباشرة تلميذه الأعظم اللي هو الثاني اثنين اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اللي في خلال فترة وجيزة جدا لا تتعدى سنتين وست شهور قدر أن هو يقضي على فتنة الردة وقدر ان هو بفضل الله يرد المرتدين الى حظيره الاسلام مره اخرى وقدر ان هو يجمع القران الجمعه الاولى ودي كان اعظم بركات ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وكان في فتوحات عظيمه في عهد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه يجي من بعدها على طول مباشره عمر بن الخطاب اللي قدر في خلال عشر سنين وست شهور قدر يقدم للدنيا كلها قدوة عظيمة جدا لحاكم عادل زاهد رحيم يعني ملأ الدنيا عدلا وزهدا ورحمة رضي الله عنه وارضاه لحد ما جاء الرجل من إحدى البلاد يسأل عن عمر بن الخطاب أين أمير المؤمنين أين قصر أمير المؤمنين قالوا ليس عنده قصر طب أين بيته قال هو ذاك الرجل الذي ينام تحت تلك الشجرة فراح فلقى عمر بن الخطاب نايم والعرق يتصبب من جبينه هو مستند على ذراعيه فقال لا جرم لقد عدلت لقد حكمت فعدلت فأمنت يا عمر سبحانك يا رب وعاد هذا الرجل إلى بلاده ثم عاد مرة أخرى وأسلم بين يدي عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اللي ملى الدنيا كلها زهد وعدل وكثرة الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يجي من بعده على طول بركة العمر في عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عثمان بن عفان اللي اشترى بئر روما بئر روما المسلمين لما راحوا المدينة ما كانش في مية يشربوها فكان في بئر اسمها بئر روما كان يملكها راجل يهودي عثمان بن عفان اشترى منه نص البئر ثم بعد ذلك اشترى منه النصف الآخر ووهب الماء كله للمسلمين ولغير المسلمين قال الكل يشرب من ذلك الماء هو صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى عثمان بن عفان اللي جهز جيش العسرة عثمان بن عفان اللي جمع القرآن في عهده الجمع الثانية وجمع المسلمين جميعا على مصحف واحد فكانت حياته كلها بركة رغم كثر فترة خلافة عثمان بن عفان إلا إن حياته كلها كانت مليئة بالخير والبركة بفضل الله لأنه تعلم البركات دي كلها من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد إيه يا جماعة الإنسان لما يعيش على طاعة ربنا ربنا بيجعل حياته كلها بركة ومعنى البركة في العمر إن ربنا يبارك في عمر حضرتك ويبارك في عمر حضرتك لدرجة ان انتوا تقدروا تقدموا حاجات تخدموا بيها دينكم وتخدموا بيها اوطانكم وتخدموا بيها اهاليكم وناسكم واسركم وتخدموا بيها انفسكم في فترة وجيزة جدا بحيث ان حضرتك وحضرتك تقدروا تعملوا في عشر سنين اللي غيركم ممكن يعملوا في 200 سنة بل يمكن في 2000 سنة حقيقي والله العظيم لما تقعد تبص لبركة العمر عند بعض الناس تقول سبحانك يا ربي الراجل ده عمل كده ازاي في فترة وجيزة جدا عمل حاجات غيره ممكن يعملها في 2000 سنة ومع ذلك ربنا كان بيبارك له في عمره ولذلك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه وفي رواية فليبر والديه وليصل رحمه طيب البركة في الرزق كيف تكون كيف تكون البركة في الرزق بأن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الرزق اللي عند حضرتك بحيث أن أنت بمبلغ بسيط جدا تقدر تعمل حاجات كتيرة جدا بالبركة اللي ربنا يضعها في الرزق دوت أو أن ربنا يزود رزق حضرتك ويزود رزق حضرتك الحاجة التانية طب البركة في العمر كيف يطول العمر ده النبي بيقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره يعني ربنا يطول في عمره طب العمر يطول إزاي قالوا بحاجتين كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة قال لك بحيث أن ربنا يبارك في عمر حضرتك بحيث أن أنت في فترة بسيطة جدا تقدر تعمل حاجات غيرك محتاج يعملها في أضعاف أضعاف العمر دوت أو حاجة تانية أن ربنا سبحانه وتعالى يملي للملك اللي عنده عمر حضرتك في في اللوح المحفوظ المولى عز وجل قال سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الذي في أم الكتاب لا يتغير أبدا ولا يتبدل الذي في علم الله لا يتغير, لا يتغير ولا يتبدل أما الذي في علم الملك فهو الذي يتغير ويتبدل كيف ذلك؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول للملك فلان ابن فلان لو وصل رحمه وبر والديه فعمره يبقى سبعين سنة ولو لم يصل رحمه ويبر والديه فعمره ستين سنة والله يعلم مسبقا أن العبد دوت سيصل رحمه ويبر والديه أم أنه سيقطع رحمه ويعق والديه يبقى إذا علم انكشاف الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى يبقى إذا عمر حضرتك بيطول بالطاعة عمر حضرتك بيطول بالطاعة وبالتقوى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا يبقى إذا المولى عز وجل يجعل في حياتكم بركة ويجعل في أرزاقكم بركة ويجعل في أموالكم بركة وفي أولادكم وأزواجكم كل حاجة في وفي علمكم كل حاجة بركة إذا إحنا كان عندنا إيمان وتقوى ولذلك تلاقي مثلا عالم عنده علم لو كان عنده مع العلم ده إيمان وتقوى ربنا يبارك في علمه يجعل له القبول ينفع بكلماته يهدي بهذا الإنسان يشرح به صدور الناس يفتح له قلوب المسلمين يفتح به قلوب المسلمين ربنا يشرح به الناس صدور الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يبقى إذن إنسان يخلص النية لله عنده إيمان عنده تقوى بشوية علم قد كده ربنا يشرح به الصدور ويهدي به أمما بفضل الله وممكن يكون إنسان عنده علم كبير جدا جدا لكن ما كانش فيه تقوى عنده ما كانش فيه مراقبة ما كانش فيه إخلاص فلا ينفع الله عز وجل بعلمه عشان كده لازم إيمان وتقوى لازم يكون الإنسان عنده تقوى والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله التقوى أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله إذا إيمان وتقوى ومراقبة وخوف من ربنا وحب لله سبحانه وتعالى وإحسان ومتابعة وإخلاص كل هذه الأشياء عبارة عن مجموعة كده باكج على بعضها ربنا بيجعلها سبب لأن يبقى فيه بركة في حياتنا صدقوني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في علمكم يبارك في وقتكم يبارك في كل حاجة واحد مزارع ربنا يبارك له في زراعته لو انه بيتصدق واحد طالب ربنا يبارك له في علمه لو انه بيخلص النية لله وبيتقي الله دكتور او دكتور ربنا يبارك له في مهنته لو انه بيتقي الله واحد عنده مثلا يعني اي مشروع اي حاجه صدقوني ربنا هيبارك له لو انه بيتقي الله ولذلك تلاقي واحد بحاجه بسيطه جدا بمشروع بسيط جدا لا يتكلف اشياء بسيطه جدا ومع ذلك ربنا يرزقه باموال كثيره جدا بسبب انه عنده اخلاص نيه لله وانه عنده ايمان وعنده تقوى لله سبحانه وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا خليها كده نبراس في حياتنا كل ما يكون عندنا ايمان كل ما يكون عندنا تقوى صدقوني ربنا هيطرح البركة في أعمارنا بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل مع بعض النبي وبركات السماء ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل اتكلمنا عن البركة في العمر تعالوا نشوف بركات تانية يا جماعة ربنا يا رب يرزقنا وإياكم بركة العمر والصحة والعافية وبركة العلم وبركة الحياة كلها يا رب العالمين تعالوا نشوف بركة الصحة زمان كنا بنشوف الناس ما شاء الله صحتهم الله أكبر ودلوقتي الصحة ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب ويدينا وإياكم الصحة ويجعلنا نستعمل الصحة دي في طاعة ربنا وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى البركة في الصحة صدقوني طول ما في طاعة ورب الكعبة هتلاقي في بركة بركة في صحتك بركة في حياتك بركة في قوتك بركة في, في نشاطك وفي كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح يا معشر المهاجرين خصال خمس خد بالك بقى إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن النبي بيقول في خمس حاجات صلى الله عليه وسلم بيقول أعوذ بالله أن أنتوا تدركوا أي حاجة من خمسة كم من ضمنها وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم كنا زمان بنسمع أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة وما بعد الصحابة وما بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراض بسيطة جدا مثلا الطاعون مش عارف إيه يعني تعد الأمراض ما تجيش اتنين تلاتة دلوقتي صدقوني في يوم من الأيام رحت أعمل تحليل ففوجئت بالدكتور بتاع معمل تحليل بيطلع لي دفتر قد كده عمال بإيه بيقلب فيه فبقول له إيه ده كله؟ قال لي ده أكتر من 5000 تحليل كل تحليل لمرض من الأمراض يعني 5000 مرض قلت له يعني في في الدنيا دي 5000 مرض قال لي يوه ده انت لو حبيت تعد هتلاقيهم 50000 مرض ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم ويشفي جميع مرضى المسلمين وكل يوم بتستجد امراض لان للاسف كل يوم بتستجد ذنوب صدقوني يوم ما نعلنها توبة يوم ما نرجع لربنا يوم ما نتوب لربنا يوم ما نفتكر ان فعلا في يوم هنلقى فيه ربنا سبحانه وتعالى وكل واحد فينا يراقب الله سبحانه وتعالى ويكون رقيب على أعماله وعلى أقواله وعلى أحواله صدقوني الصحة هترجع والحال هيرجع والبركة هترجع وكل حاجة هترجع الشاب الصغير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى عنده 14 13 15 سنة كان بيبقى رجل بيروح ويجاهد يجاهد وعنده 15 سنة النبي كان لا يجيز أحد أقل من 15 مع أن في صحابة كان بيبقى عندهم 12 و10 سنين ورايحين عشان يجاهدوا والنبي هو اللي كان بيرفض لكن كان نفسهم يجاهدوا وعنده كام سنة 12 سنة زي عمير بن أبي وقاص والنبي أجازه كده يعني استثناء في غزوة بدر واستشهد في غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه 15 سنة بيروح يجاهد وبيسعى على الرزق وبيعبد ربنا وبيقوم الليل وبيتعلم على إيد النبي صلى الله عليه وسلم كل ده وعنده كام سنة 15 سنة تعال شوف النهاردة 15 سنة و20 سنة و30 سنة إيه هي هواياته إيه هو انشغالاته إيه اهتماماته إيه الحاجات اللي بيفكر بيفكر فيها ايه الطموحات اللي بيطمح ليها تجد حاجات يعني عجب العجاب ربنا يا رب يبارك في الجميع ويحفظ الجميع يا رب العالمين تخيلوا حضراتكم غلام صغير معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء في غزوة بدر الاثنين طالعين وهم صغيرين سنهم لا يتجاوز 12 سنة ورايحين عشان ينتقموا من أبي جهل لأنه سمعوا أن هو بيسب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري والاثنين دخلوا وقتلوا أبا جهل ورايحين الاثنين فرحانين رايحين للنبي يقولوا له كل واحد يقول له أنا اللي قتلته يا رسول الله فالنبي بص للسيفين بتاعهم قال هل مسحتما سيفيكما قالوا له لا فانظر إلى السيفين فوجد دماء أبي جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتل ففرحهم هما الاثنين وجبر بخاطر الاثنين الاثنين رايحين يدافعوا عن النبي وعمرهم كم سنة 12 سنة قضيته في حياته انه رايح يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم صحته كانت تمكنه انه يروح يقتل واحد زي ابي جهل مع ان ابو جهل ده كان في يوم من الايام كان امنيه النبي ان هو يسلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي كان بيدعو دعاء بيقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام عمرو بن هشام ده أبو جهل تخيلوا حضراتكم فكان أحبهم عمر بن الخطاب فأسلم عمر بن الخطاب وكان فاروق الأمة يبقى كان النبي كان بيتمنى أن واحد من الاثنين يسلم لأن الاثنين كانوا أقوى اثنين يا إما عمر بن الخطاب يا إما عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل تخيل أقوى رجل زي عمر بن الخطاب اللي هو أبو جهل يروح يقتله غلامين كل غلام عنده 12 سنة قد ايه القوه قد ايه الصحه قد ايه البركه قد ايه ان واحد منهم كان ممكن يتحمل مسؤوليه في سن صغير زي جابر بن عبد الله عنده 14 سنه ابوه استشهد في غزوه احد قبل ما يستشهد بليله واحده بيقول لي يا بني اني تركت لك تسعه يعني اخوات تسع اخوات ليك فاوصيك بهن خيرا سايبه ومعاه تسع بنات اصغر منه وجابر بن عبد الله عنده 14 سنه والتسعه اصغر منه بيقول له بوصيك بيهم جابر بن عبد الله تولى شأن تسع بنات وعنده 14 سنة لحد ما كبرهم وجوزهم كلهم مهتم بيهم وبشأنهم وحياتهم وهو عنده 14 سنة قوة وصحة ورجولة وتحمل مسؤولية في سن صغير البركة البركة في العمر والبركة في الصحة بفضل الله سبحانه وتعالى عايز اقول لكم حاجه بالمناسبه ما دمنا بنتكلم عن الصحه ايه رايكم شويه نصائح كده بسيطه جدا من آه يعني آه صيدليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان صح القول يعني ان احنا نقول يعني آه ال ال ال ان النبي هو اللي وصف لنا الادويه ديت ادويه كلها بسيطه جدا وادويه كلها طبيعيه جدا لكن ربنا جعلها سبب لشفاء امراض كتيره جدا جدا بحاجات بسيطه قوي اقول لك عليهم بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حاجة النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في العموم والحديث رواه أحمد بسند صحيح تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله عشان كده من الخطأ إن أنا أقول إن المرض ده ملوش علاج أبدا غلط لا كل مرض وليه علاج لكن العلاج دوت تم اكتشافه او لسه ما تمش اكتشافه لكن هو الدواء المرض بينزل من السماء وفي نفس اللحظه بينزل معاه الدواء بتاعه لكن امتى يكتشفه الانسان لما ربنا يقدر ان الانسان يكتشف الدواء دوت لكن المرض بينزل مع الدواء شوف تقدير ربنا شوف رحمه ربنا سبحانه وتعالى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن تداووا بالبان البقر الله ألبان البقر أي نعم ألبان البقر دي أعظم ألبان فيها بركة تخيلوا حضراتكم تداوى بألبان البقر فإني أرجو أن يجعل الله فيها شفاء فإنها تأكل من كل الشجر عشان بتاكل من جميع انواع الاشجار ولذلك معها كل انواع الامصال واللقاح وكل انواع المضادات الحيويه موجوده في البان البقر دي وصيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحاجه الثانيه وصفه الشفاء الثانيه كما في الحديث اللي رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثه ثلاث حاجات فيهم شفاء عجيب جدا اول حاجه شربة عسل الله شربة عسل نحل الحاجة الثانية وشرطة محجم اللي هي الحجامة اللي النبي لما كان في ليلة الإسراء والمعراج كما عند الترمذي بسند صحيح قال ما, مرر ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد أوصي أمتك بالحجامة يا محمد أوصي أمتك بالحجامة يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذن الحجامة يبقى شربة عسل شرطة محجم آخر حاجة قال وكية بنار ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى أمتي عن الكي اوعوا اوعوا حد يعمل الكي الكي حرام لا مش حرام بس خطر والنبي بيخاف علينا صلى الله عليه وسلم أذكر أن واحد أعرفه راح يعمل كي قالوا له في عنده مشاكل في ظهره في الالتهابات في العمود الفقري فقالوا له في واحد بيعمل كي في المنطقه الفلانيه راح عمل كي الراجل عمل له كي غلط قطع له النخاع الشوكي جاب له شلل رباعي عشان كده النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم وانا انهى امتي عن الكي اوعوا تعملوا الكي قلت مش حرام لكنه في خطوره كبيره عشان كده النبي قال لك اكتفي بالاثنين الاولين شربة عسل نحن او الحجامه يا ريت الحجامه نعملها كل شهر مرة لأن الحجامة مهمة جدا فيها بفضل الله وقاية لأمراض كثيرة جدا وفيها علاج لأمراض كثيرة جدا أذكر أن في ناس كثيرة جدا كان عندها أمراض مستعصية وربنا جعل فيها الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى في الحجامة لأن الحجامة بتطلع جميع الأمراض بجميع الدماء المتجلطة في العروق بفضل الله سبحانه وتعالى بتحمي من التجلطات بتحمي من امراض القلب بتحمي من امراض السكر حتى بتحمي من امراض كثيره جدا جدا الحجامه مر امتك بالحجامه يا محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا من ضمن الوصايا الجميله للشفاء كلها وصايا والله في غايه الروعه اول حاجه البان البقر اوعى تنسوا الحاجه الثانيه اللبن العسل النحل الحاجه الثالثه الحجامه الحاجه الرابعه قال عليكم بهذه الحبه السوداء حبه البركه فإن فيها شفاء من كل ده إلا السام اللي هو إلا إلا السام اللي هو الموت واخد بالك يبقى حبة البركة فيها علاج لكل الأمراض أي نعم ده بكلام النبي محمد وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل ده إلا إلا السام في بقى علاج غريب جدا جدا والله العظيم لولا صحة الأحاديث ما صدقناه دايما احنا عارفين العلاج ممكن يكون مثلا في عسل النحل في لبن البقر في الحجامة في حبة حبة البركة اللي هي الحبة السوداء لكن علاج في الصدقة هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي الشيخ في الثواب بسند حسن كما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال داوا مرضاكم بالصدقة الله أذكر والله العظيم يا جماعة واحد راجل كان مليونير وكان ما عندوش من الدنيا دي كلها غير ابن وحيد زوجته ماتت وما عندوش غير الابن ده الابن ده شاب لسه متخرج من الكلية جاله ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين جاله مرض سرطان في الدم والابن خلاص بيموت والأطباء قالوا له لكن الكلمة الأخيرة لا تكون للطبيب وإنما تكون للمولى عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي يقرر وهو الذي يحدد سبحانه وتعالى قالوا له ابنك خلال اسبوعين هيكون مات الراجل كان هيموت قال لهم انا مستعد ادفع اموالي كلها راجل مليونير قال لهم مستعد ادفع كل ما املك بس ابني يعيش ربنا قدر انه في يوم من الايام هذا الرجل بيفتح كتاب اسمه كتاب رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله رحمه واسعه فقرأ في هذا الحديث حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه بالصدقه خبر ابيض بقى معقول الصدقة فيها علاج أي نعم على طول الرجل في ساعتها مباشرة خد مبلغ كبير جدا حطه في جيبه 5000 10000 الله أعلم مبلغ كبير حطه في جيبه ونزل في الشارع بيقيم في الله سبحانه وتعالى ويقيم في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش رايح يجرب الله لا يجرب كلام النبي لا يجرب يقيم في الله سبحانه وتعالى نزل لقى ست غلبانة كده كبيرة في السن قاعدة على جنب لا تسأل لا يسألون الناس إلحافة دخل عليها السلام عليك يا أمي قالت له عليكم السلام يا ابني قال لها اقبلي مني المبلغ ده الست شافت المبلغ كانت هتموت هي اقصى مبلغ ممكن تكون شافته في عمرها 10 جنيه مثلا لو شافت 100 جنيه يغمى عليها فجاه لقت الوفات بتتحط في ايديها قالت له ايه يا ابني ده قال لها ده مبلغ بسيط ادعي لابني ما عنديش غيره عنده سرطان في الدم ادعي له ربنا يشفيه الست من كتر ما شافت المبلغ اللي ما حلمتش تشوفه في حياتها دموعها نزلت على خدها المبلغ ده هيحل لها كل مشاكل حياتها بصت للمبلغ ومسكته في ايديها ورفعت ايديها للسماء الى من يسمع دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في الليله الظلماء قالت يا رب اجبر بخاطره اشفي له ابنه يا رب يا رب اشفي له ابنه الراجل بيقول اتدورت ومشيت وهي عماله بتدعي اشفي له ابنه يا رب وهو عمال سامع ومبسوط ودموعه على خده وهو بيقول امين وهي تقول اشفي له ابنه يا رب ويقول امين يقول والله العظيم وصلت البيت كان ابني نايم على الفراش خلاص بيحتضر يقول رحت هناك لقيته قاعد ووشه ممرض وقاعد بيضحك ومبسوط فدخلت عليه قلت له حبيبي إيه انت في ايه مالك قال له ما اعرفش والله يا بابا انا فجاه كده لقيت الصحه بتدب في جسمي وحسيت كده ان انا نشيط قوي وحسيت ان انا قادر اقوم اقعد مش عارف ايه اللي حصل حاسس ان انا مش مصدق نفسي هل انا خفيت طبعا مش ممكن يا بابا بس اكيد انا رايق شويه يعني الاب تاني يوم خد ابنه وطلع بره على انجلترا او على احدى الدول الاوروبيه على ما اذكر وراح هناك عمل تحاليل تانية الدكتور اللي كان بيعالجه قال له انت عملت ايه قال له مش عارف في حاجه حصلت قال له انت عملت ايه قول لي انت عملت له عمليه في حاجه انا شايف جسمه مفيش اي جراحه ولا اي حاجه قال له اه عملت له حاجه مهمه قوي قال له عملت ايه قال له قرات حديث للنبي بتاعنا صلى الله عليه وسلم بيقول داووا مرضاكم بالصدقه فرحت دفعت فلوس فلقيت ابني بالمنظر ده هو ايه اللي حصل يا دكتور قال له ابنك خف مفيش اي اثر للسرطان في الدم بالمره كانه لسه مولود الان الدكتور اللي قال له الكلام ده لما سمع ان ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت النتيجه ان الراجل دوت ابنه خف والدكتور ده اسلم على ايده الله اكبر داووا مرضاكم بالصدقه عشان كده من اعظم اسباب الشفاء ان انت نفسك تعيش على طاعه ربنا وان يكون عندك حسن ظن بالله ويكون عندك اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم النبي قال كده احفظ الله يحفظك احفظ الله بامتثال أوامر الله والانتهاء عن نواهي الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يحفظك في صحتك وفي عمرك وفي أولادك وفي علمك وفي حلمك وفي أخلاقك وفي كل حاجة كل حاجة ربنا يحفظك فيها كان الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة كان سنه كبير جدا عدى يعني دخل على عدى ال 90 سنة ودخل على 100 سنة وكان ماشي مع تلاميذه فواصلين لمكان كده فلقوا صخرة عالية فنط من فوق الصخرة فقالوا له يا شيخنا في مثل هذا السن تقفز من هذا المكان قال تلك الجوارح حفظناها في الشباب بطاعة الله فحفظها الله علينا في الكبر يا سلام احفظ الله يحفظك تاخد بالأسباب تعمل رياضة تطيع ربنا قبل أي حاجة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم تتقي الله ربنا يكرمك في كل حاجة تعال نشوف البركة الثالثة البركة في العلم إن ربنا يبارك لك في علمك يكون عندك علم وربنا يبارك لك في العلم ده أي نعم ربنا يبارك لك في العلم صدقوني والله العظيم ممكن إنسان يدرس وممكن يتعلم أصول فقه وعلم مصطلح وتاريخ ويدرس كل حاجة ويتعلم علوم لا أول لها ولا آخر ومع ذلك ربنا يقدر له إن هو يعني لأنه ما عندوش إخلاص ما فيش نفع بيه وواحد تاني عنده علم قد كده لكن عنده إخلاص فربنا يبارك في شوية العلم اللي قد كده إن ربنا يفتح بيه القلوب ويجعله سبب لهداية آلاف البشر هنتكلم عن بركة العلم ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل حقيقة الكلام عن البركة يا رب يا رب ارزقنا البركة يا رب العالمين صدقوني احنا محتاجين للبركات كان سيدنا عمر بن الخطاب بيقول كلمة عجيبة قوي كان يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي ولكني أسألك البركة في ذلك الرزق أنا ما بسألكش الرزق يا رب ما هو الرزق خلاص موجود وفي السماء رزقكم وما توعدون أنا بسألك البركة يا رب اطلب من ربنا البركة قل له يا رب بارك لي في رزقي بارك لي في أولادي بارك لي في علمي بارك لي في صحتي بارك لي في ديني بارك لي في إيماني مهم قوي مهم قوي الدعاء ده ممكن يكون غايب عننا شوية ان احنا بنقول يا رب بارك لنا في اولادنا وارزقنا وحياتنا و... انما اقول يا رب بارك لي في ايماني بارك لي في ديني ثبتني يا رب على الدين ده يا رب لان الانسان ممكن يتفتن في لحظه عشان كده كان اكتر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مع ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اثبت قلب واطهر قلب واتقى قلب على وجه الارض ومع ذلك بيقول يا رب ثبتني ثبتني عشان كده احنا حتى في الصلاة بنقول كل يوم على الأقل 17 مرة في الفرائض و12 مرة في الرواتب و11 مرة في النوافل يعني 40 مرة كل يوم بنقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا زي إذا كنا احنا بنصلي يعني ربنا هدانا يعني ثبتنا على الهداية ثبتنا على الصراط المستقيم إن الإنسان ممكن في لحظة ومن الناس من يعبد الله على حرف ربنا يعفينا ويعافيكم إنسان يكون في لحظة كده يكون حاجة قمة وفجأة نزل في القاع يفقد كل حاجة فأطلب من ربنا المدد وأطلب منه العون لأن اوعى تتكل على نفسك واوعى تثق في نفسك واوعى تزكي نفسك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الإنسان كل ما يزداد علم يزداد ذل لله سبحانه وتعالى وانكسار بين يدي الله ان كل ما اتعلم اكتر كل ما اتذلل لله يا رب يعني زدني علما يا رب العالمين كل ما ازداد طاعه يا رب ثبتني على الطاعه انا من غيرك ما سواش حاجه عشان كده اقرب ما يكون العبد من ربه مش وهو راكع ولا هو واقف وهو ساجد وهو حاطط الانف والجبهه في التراب ويقول سبحان ربي العظيم لا يقول سبحان ربي الاعلى ابقى انا في التراب وبقول له سبحان ربي الاعلى عشان كده ربنا قال كده في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا الله عشان كده بقول لحضرتك تنزل تحت تطلع فوق انما تطلع فوق هتنزل تحت شوف قد ايه الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ان فرعون على المفروض على فين في السماء لا على في الارض لانه علو دنيوي اما علو الدين كله بيكون في السماء بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيخلي العبد يرتقي في درجات الجنه بالدين مش بالدنيا يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياه الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها يبقى بالدين تطلع بالدنيا تنزل الله مع ان مطلوب مننا ان احنا نجمع بين الدنيا والدين طبعا ايه المشكله في ناس تقول ما ينجمعش الدين مع الدنيا لا تتجمع الدين مع الدنيا دعاء النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشه دين ودنيا وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر الله دعاء بيجمع دنيا وآخرة يبقى تتجمع الدنيا والآخرة أي نعم تتجمع الدنيا والآخرة ما نجيش نقول ان الانسان لو في الدنيا ارتاح يبقى لازم يتعذب في الاخره او لو اتعذب في الدنيا لازم يرتاح في الاخره مين قال الكلام ده ممكن ترتاح في الدنيا وترتاح في الاخره اه لو اطعت ربنا وربنا رزقك المال فشكرت ربنا نعم المال الصالح للرجل الصالح وان انت لما تستخدم المال والصحة والزوجة والولد والعلم وكل حاجة في طاعة ربنا ربنا سبحانه وتعالى هيأيدك ويمدك بمدد من عنده ويرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة ويمتعك دنيا وفي الآخرة الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ده في الدنيا وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أهو اتجمع الدنيا وآخرة معادلة جميلة جدا وبسيطة جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نتكلم عن البركة في العلم شوف واحد زي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أبو هريرة يا جماعة ده كان آية آية من الآيات حاجة ده كان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم أنا أقصد هذه الكلمة أبو هريرة كان معجزة من معجزات النبي وكان كرامة من كرامات أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه إن هو كان يحفظ ولا ينسى طب ازاي كان بيحفظ ولا ينسى حديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع ابو هريره فابو هريره بيشتكي له بيقول له يا رسول الله احفظ حديثا كثيرا وانسى فقال له يا ابا هريره ابسط رداءك فخلع رداءه وبسطه على الارض ثم ذكر النبي حديثا وبعدما ذكر النبي حديثا قال لأبي هريرة اجمع رداءك فجمع رداءه فقال أبو هريرة فوالله ما نسيت بعد ذلك كلمة واحدة الله فكان الأمر ده معجزة للنبي وكرامة لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أبو هريرة على فكرة أسلم في عام خيبر فتح خيبر أبو هريرة أسلم في عام السبعة هجرية وقعد مع النبي سنة سبعة وثمانية وتسعة وعشرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة قعد مع النبي أربع سنين فقط ومع ذلك فرق حياته كلها للتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده كان من أعظم رواة الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه في خلال أربع سنين فقط جمع كل الأحاديث ديت رضي الله عنه وأرضاه واحد زي سيدنا معاذ بن جبل سيدنا معاذ بن جبل يا جماعة في روايتين رواية بتقول إن هو توفي وعنده 28 سنة ورواية ثانية بتقول توفي وعنده 35 سنة ومع ذلك كان كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بيضع الرجل المناسب في المكان المناسب فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أرأف أمتي بأمتي وفي رواية أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأشدهم حياء عثمان وأعلمهم بكذا فجاء عند معاذ بن جبل وقال وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل إيه ده هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما يعلموش الحلال والحرام طبعا يعلمون لكن كان أعلمهم أعلمهم بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل ولذلك معاذ بن جبل له ميزة عجيبة جدا النبي أخبر صلى الله عليه وسلم قال يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برطوة رطوة يعني رمية بحجر يعني لو قلنا مثلا يسبق علماء الأمة كلهم بلا استثناء فيما عدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسبق كل علماء الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قدام جميع العلماء برمية بحجر يعني قدامهم مثلا بخمسة ستة متر بعشرة متر المهم أنه قدام العلماء قدام العلماء معاذ بن جبل يقدم العلماء يوم القيامة ويكون أمام جميع العلماء والذي شهد له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أن معاذ بن جبل مات وعمره كم سنة؟ 28 سنة حصل العلم ده كله إمتى يا جماعة؟ عرف كل ده إمتى يا جماعة؟ معاذ بن جبل كان واحد من ضمن أربعة أمر النبي أصحابه أن يتعلموا القرآن منهم كان معاذ بن جبل وبي بن كعب و وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله ابن مسعود الأربعة دولت كانوا أعلم الصحابة بالقرآن أعلم الصحابة بكتاب الله سبحانه وتعالى كل دوت ومات عمره 28 سنة ورواية تانية بتقول 35 سنة تعال نشوف واحد زي ابن عباس ابن عباس النبي دعا له دعوة شوف البركة بركة النبي محمد ما احنا بنتكلم عن النبي وبركات السماء والنبي صلى الله عليه وسلم بركاته كلها جاية من السماء صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس ابن عباس كان النبي متجوز خالته فابن عباس راح بات ليلة مع النبي يوم ما كان النبي عند خالة عبد الله ابن عباس فبالليل قام ابن عباس وراح محضر مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتوضأ ويصلي قيام الليل فقال النبي من أعد لي ذلك الماء فقالت زوجته قالت عبد الله بن عباس فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما كانش يسيب حد يعمل معاه جميل إلا لما لازم يرد له الجميل قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الله أكبر فاز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أعلم الأمة أعلم الأمة بكتاب الله أعلم الأمة بسنة رسول الله سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان ما فيش حد في الكون ده كله أعلم بآيات القرآن وأعلم بتفسير آيات القرآن وأسباب النزول ومواضع النزول وتفسيرها وكل ما يخطر على بالك من القرآن كان ابن عباس كان بحر في جميع العلوم حتى أنه في يوم من الأيام جلس في خيمة وطلب من جميع علماء العرب أن يأتوه وأن يناظروه دخل علماء اللغة ثم دخل علماء الصرف والنحو ثم دخل علماء البلاغة ثم دخل علماء الفقه ثم دخل علماء التفسير ثم دخل علماء السير وكلهم جميعا ما استطاعوا أن يثبتوا أمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه بدعوة من دعوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحر العلم عبد الله بن عباس تعال نشوف واحد زي عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك بيقول حملت العلم عن أربعة آلاف شيخ الله أكبر أربعة آلاف شيخ أي نعم بيقول يعني حملت العلم تعلمت العلم على إيد أربعة آلاف شيخ قال وكتبت عن ألف شيخ كتبت الحديث عن ألف شيخ من علماء الحديث عبد الله بن مبارك كان بيصنف كتب كثيرة جدا وللأسف الشديد لم تطبع هذه الكتب أو لم يطبع منها إلا عن نذر قليل جدا عبد الله بن مبارك بيسأل سؤال في آخر حياته بيقولوا له إلى متى تصنف أنت عمال بتألف كتب كثيرة جدا جدا إلى متى تصنف لحد إمتى تألف كتب قال لعل الكتاب كلمة جميلة أوي أنا نفسي اتعلمتها منه قال لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد الله أنا لما بأسأل هذا السؤال وأنا ما كتبتش ربع اللي كتبه يعني ومع ذلك لما بأسأل هذا السؤال بقول برضه نفس الكلمة بقول لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد يمكن يكون الكتاب اللي أخش بالجنة هو الكتاب اللي جاي فلما أكتب الكتاب اللي جاي اقول يمكن الكتاب اللي اخش بيه الجنه ايه اللي بعده لعل وعسى ما حدش عارف الكتاب اللي اخش بيه الجنه هيتكتب ولا لسه ما اتكتبش سيدنا الامام البخاري بقى الامام البخاري ده يعني لما نقعد نتكلم عن الامام البخاري ما ينفعش نقول حته في درس الامام البخاري ده عايز له 100 درس والله العظيم صدقوني 100 درس نقعد نتكلم كده عن الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه اللي ربنا جعل له القبول بشكل لا يخطر على قلب بشر شبه اجماع من علماء الامه في جميع العصور ان الامام البخاري ده وكتاب الامام البخاري ده هو اصح كتاب بعد القران الكريم كتاب الإمام البخاري لأنك لما تقرأ في الشروط التي كان يشترطها الإمام البخاري لقبول الحديث شروط والله العظيم تقول مش ممكن حاجات يعني شبه خيالية عشان يقبل الحديث وعشان تعلم ان الحديث اللي يقوله الإمام البخاري خلاص تبقى عارف ان الحديث ده هو بذل كل ما يستطيع من أجل ان هو يدقق في صحة هذا الحديث لدرجة أقول لكم حاجة عجيبة قوي بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري في يوم من الأيام راح سمع ان في واحد معاه حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل دوت على بعد اربع شهور اربع شهور الامام البخاري راكب الدابه بتاعته سواء كانت ناقه ولا فرس وراكب الدابه بتاعته اربع شهور في الصحراء لحد ما يوصل للرجل ده ياخد منه الحديث واحد فقط وصل لحد الرجل ده وعرف عنوانه وراح بيته فاول ما وصل لقى باب البيت مفتوح فبص لقى الرجل ده قاعد كده على حجر وبينادي للشاه بتاعته بيقول لها تعالي لتاكلي فنظر الإمام البخاري في حجر الرجل فلم يجد طعاما فراح متدور فرجل بص لقى واحد جاي وبيتدور فنادى عليه من أنت؟ قال البخاري قال الإمام البخاري قال أجل قال فيما جئت وفيما ذهبت قال سمعت أن عندك حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أجل أحدثك قال لا قال لماذا؟ قال لأنك كذبت على الشاه فما يمنعك أن تكذب على رسول الله لا آخذ منك حديثا رجع أربع شهور تاني بالدابة بتاعته ولم يأخذ حديثا واحدا عشان تعرف مين هو الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة 18 سنة بالظبط كان الإمام البخاري صنف في قضايا الصحابة والتابعين رضي الله عنه وأرضاه في خلال فترة بسيطة جدا صنف كتاب التاريخ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب حديثا هو اللي بيقول كده بيقول ما كتبت حديثا في صحيح البخاري كتاب صحيح البخاري ده أكثر من 7000 حديث بيقول ما كتبت حديثا في صحيح البخاري في الصحيح بتاعه يعني إلا وتوضأت وصليت ركعتين وسألت ربي أن يرزقني السداد والصواب في نقل الحديث الله الله الله على التقوى الله على العلم الله على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى الله على حسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى راجل لسه هيكتب حديث من أحاديث النبي لا أتوضأ وأصلي ركعتين وأسأل ربي إن ربنا يسددني ويوفقني إن أكتب الحديث كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب الحديث الإمام البخاري بيحدث عن نفسه يقول أحفظ أكثر من مئة ألف حديث صحيح وأحفظ أكثر من مئتي ألف حديث ضعيف طب ليه حافظ الأحاديث الضعيفة علشان لو حد ذكر حديث ضعيف قدامه يقوله ده ضعيف حفظ مئة ألف أو أكتر من مئة ألف حديث صحيح طب ليه لما حط في صحيح البخاري ما حطش المئة ألف حديث ليه حط سبعة آلاف بس عشان الأمة ما تتعبش جمع لهم تقريبا تقريبا الأحاديث التي تشمل كل حاجة تقريبا وحطها في السبعة آلاف حديث لأن بقية الأحاديث ممكن روايات متكررة وممكن حديث يكون بمعاني قريبة من بعضها فجمع لهم الأحاديث التي تجمع كل المعاني وحطها في صحيح البخاري رحمه الله رحمة واسعة أذكر لكم قصة عجيبة جدا من أغرب ما قرأت عن الإمام البخاري في يوم من الأيام ذهب إلى بغداد علماء بغداد سمعوا عن مقدم الإمام البخاري إمام عالم يا جماعة إمام الدنيا كلها تتمنى أن هي تنقل عنه الحديث رحمه الله رحمة واسعة فجم حبوا أن هم يختبروا الإمام البخاري قالوا نختبر علمه ونختبر دقته فجابوا عشر طلاب علم جهابذة وكل واحد حفظ عشر أحاديث وقالوا لهم هتقفوا تعرضوا الأحاديث دي على الإمام البخاري والأمة كلها مجتمع الناس كلها مجتمعة وتقلبوا المتن وتقلبوا السند يعني ايه يعني الروايه المتن اللي هو اللي هو نص الحديث ده اسمه المتن والسند اللي هو السند الرجالي اللي هو الحديث يعني بدل ما تقول مثلا عن محمد عن احمد عن محمود تقول لا عن سيد عن سالم عن عبد الحميد تقول اسانيد تانية خالص فعملوا كده فقالوا للامام في بعض الطلبه هيعرضوا عليك احاديث قال اتفضلوا فكل طالب طلع عرض عليه 10 احاديث فقلب المتن وقلب السند فقال له الحديث كذا كذا كذا قال له لا اعرفه ده لا اعرفه العشر حديث قال لا أعرفهم لحد ما العشر طلاب عرضوا عليه المئة حديث هو يقول لا أعرفه فالناس قالوا بقى يعني هو ده الإمام البخاري اللي أنتوا كنتوا عمالين تقولوا إن إمام عالم أهو 100 حديث اتعرض عليه وما عرفش ولا حديث قالوا منتظروا فلان الفلاني عرض علي 10 أحاديث وقال لي كذا كذا كذا كذا وحفظ الأحاديث الغلط اللي قالها الشاب ده العشر أحاديث حفظهم كلهم وقام قايلهم كلهم بالغلط وراح مصحح لهم بقى قال لهم الصح بتاعهم كذا وفلان قال كذا والصح بتاعهم كذا فحفظ الغلط وقال لهم الصح يعني حفظ ال حديث اللي اتقالوا قدامه غلط حفظهم في ساعتها وقال لهم الصح بتاعهم فعلموا انه امام لا يشق له غبار الحقيقه حديث له شجون وهنتكلم ان شاء الله في الحلقه القادمه ونكمل النبي وبركات السماء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا حسن الاستماع ونلقاكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة حباه ولحظة صفاء ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عنكبوت